وبعدين حسيته فعلا عمره كله وده عايز يتضايق بس حسيته قد ايه يعني كل 48 ساعة السيارة والسرير لو الهواء فعلا بيطلع يا جماعة ايه اللي هيحصل؟ لا مش كتير يستاهل لغاية ما تستنى خالص أو كل الهواء تقريبا يطلع وتشرب الفيوم وخير سهل افرض بقى عنده سبع لعشر أيام واللنج ما خرجتش ولازم حد كان ينزل عنده سكر كبير وليه على فكرة بقت اللنج ما خرجتش السنة لو اضطرنا أسرع لو اضطرنا أسرع ما أخدش احنا بنلعب اخينا لو كنت بيصح كل هيحصل يا راشد هو هيحصل ايه هينزل بتدور على الازاز ومن الازاز على بره ومن بره هشيله تاني مش نفس الهواء يعني المهم هشيله هواء تاني نخش على اللمبه واللمبه على فين؟ على الدوره ويبقى عمالين نلعب بقى عشان كده بعد سبعة على 10 ايام ما ينفعش الكلام ده هنلعب عمليه ثاني انديكيشن برضه لو بيتكرر مش كده اقول لك لو بيتكرر عندك كده اختيار يبدو بيسز وسيرجي شنو العلاقة؟ شنو العلاقة؟ مهما بقى سيرجي هنعمل له ايه؟ أربع حاجات يا جماعة أول حاجة لو لو شفت السير هتعمل فيه ايه؟ كلوز لو لقيت عنده بولي أو بلاد بولي يعني ايه؟ هتلاقي هواء كبيرة وبلاد سواء صغيرة عمل لها اكسجين مش كل شوية سرقة عملنا الكلام ده مش كفاية عادة يا رامي لو قررت عن بعض كده الدورة يعني عادة بيحصل كل تاني ليه؟ لأن النمل والدورة فيري سوفت تيشو سهل ما تتفتح عشان ما تتفتحش تعمل ايه بقى؟ هنزلها بس بطريقة تانية أرجع الحتة اللي فيها السياسة وجرد الصنفرة دي حتة شاشة طبعا ما تخربشها جامد باعت الفلورا جامد كانت حاجة اسمها فلورال ابريشن فلورال ابريشن ليه بقى ليه فرقان اما اعمل ابريشن هنا هتعمل انسان وهيجيب بايه يبقى صعب على كام تكتب لكن ممكن اعمل حاجة تانية اشهر الفراغات اللي دي اسمها فراغات دايركتومي السؤال الاول ده كان الفراغ اللي كده بصر اليوم ما حدش عارف نقطع عارفين الوتر ما بتاعش محسوب اللي هو بالدور لو حطيت الشيء بقى غلط هيتهز فالفراغ البس الاكتشاف طب ليه بشيل الفراغ ده؟ المستفاد ايه بقى؟
فيش خوف فيش فيش بيت تبقى شايف بيت زي الاخضر فلو الهواء طلع كده ومفيش دورة سبيس يحبه الهواء راح يروح فين؟ هيمشي تحت الجلد وينزل بقى على الدورة دول ويقطع على رقبته ولو عامل كشف وفيه بيدوس عليه يزيق يبقى عنده سيرش في الايه؟ يبقى كده بيموت بالعكس عمله في الفرادة في الدورة كان فيه سبيس محدود ده الهواء حاجة تانية ايه؟ من عشانها
نفس البرود نفس البرود
انا لما بقى اشيل الصوره كده هسيب رول سيرفيس على الانر شيست وول ومين اللي بيلحق معاها الفيرترال لاير والفلورا يلزقوا في بعض يبقى مفيش مجال بعد كده ان الصوره تفتح هتفهم اي حاجه يلا. شو عشان الهواء يوسع عليش السيس يا نهار اسود طب العكس هيفرق يجي لك العام بعد شويه كله مرتاح وعمال يتغير هتعرف تخش ازاي دلوقتي يبقى تاني يا جماعه ال lines treatment كام؟ أربعة وكونزرفتيف وأندر ووتر سيل اسبريشن وثوريسيس وسيرفيكال كل واحدة راسها لازم تعرف فيها ايه؟ indications والنفس أو procedures والصدر هنا حالات خاصة لو سكن دي يعني دي كروز يبقى لازم اعمل ايه؟ طب لو تنشن تنشن بتخوف لانها بتنوع اي مرض ممكن ينوع بيسموها يا جماعه emergency emergency عشان كده لما الناس بتتعامل بسرعه الهواء كتير لازم نسحبه نسحبه ازاي بقى؟ عند ضرورة السيرة على طول لازم لازم تحطلها انبوبة وتسحب الهواء ايه هذا الموضوع؟ عند ضرورة السيرة واخد وقت صح خليني بقى اول ما تاخد العيان على الموتوسيكل بتاعك وتوديه المستشفى ويدور على انبوبة وازازة والمية تكون مقطوعة وشغلانة عشان كده يا جماعة لغاية اما تروح المستشفى شهر اه حولوا الأوبن يعني الهواء هو والبريشر هنا عالي جيبوا سكينة في قلبه وحط أنبوبة الزلمة يقول لك حتى إن شاء الله أنبوبة قلم جاي يقول لي هيحصل هيحصل عندي تسع الهواء اللي ضغطه عالي يحصل له إيه؟ يطلع وبقى في توصيلة من الهواء والطيور كل واحد يمارس الهواء يخش والهواء يطلع كأنه فعلا حولت اليوم ممكن دي ما فيهاش خطورة لو هتعملها في الشارع كان زمان يقول لك لو لقيت واحد كده على طول خد له ايه؟ يشرفك ما تمشي المسؤول تعرفه منين؟ لو انت تلبس كتير انا معايا الموت وهتلاقي تقريبا الكلام ده يا جماعه ايه ده؟ مش اهله بس اي حد في الشارع يضرب بس يعني استنى ما اروح المستشفى يا او حتى حريه الاسعاف لو عندهم الصبر ان هم مش هيحسوش طبعا ما عدا ذلك بقى عنده سبيل فين؟ اديله هو هنا اديله هو اديله عشان المفروض المفروض يجهز الاستعراض انت سؤال الحكومة بقى ولا انت نمرة ثلاثة نمرة نمرة ثلاثة يبقى تديله ايه؟ قطع لو عنده عرق سوريا انا عارف عارف ما انا هطبل اديله انتي فيليا ما كل ده علاج يابا طب احنا هنلاقيه مثلا هنعمل له حضاره محبه ايه كده دي انا كل ده تريد هتريد ازاي يعني انتي فيليا طب لو بابا شوف انت شوف لك
انا عندي صوره اخر مرض ده من امراض الصوره عنده مرض غير سوي سموه ايه؟ هذا ربنا عظيم بس لو بس ورجلات المهم انا عنده ميه وعنده هواء شكلت عليك قلنا كده فلوس السيارة فلوس عليك بس أسبابه جماعة أسبوع ثلاث مجموعات وأسبوع ثلاث مجموعات على حسب ورش شكل المنطقة وعنده مية خلاص نوع مية نوع هواء على حسب مين دخل الهواء الأول هل الماء دخل في الأول ولا الهواء دخل الأول ولا الاثنين دخل السبب طب سبب مع بعض لو الماء دخلت الأول يعني اختص الفوز إيه الأول فيسموها بوست ديفيوجن بوست ديفيوجن يعني سبب الماء ولا دخل الأول لو الهواء دخل الأول وبعدين جمعت مية يسموها بوست نيماتودز ده الاثنين سبب الأول ما لقيناهاش الأول قلنا عليها أذر بوست الناس كانوا كانوا بص بيجوز بص غمار طبعا عنده صورة بتوجن هذا المريض ايه اللي بحصل الهواء طبعا شوف عنده اسمها بتعمل ايه ما تشتريش جيت تتعمل على المية بحصلت الهواء فدي تكسير كده انا ظهرت من عليه انا ذكر ولا
ممكن يحط مصر
ما هو مش اشتغلت على حاجة حقيقية هتبقى تجيب هتبقى غير الناس كل كده كل ما مش عارف لو انا ما عندي اساس في شيء مش عارف خلاص يعني كان عنده نهر وزوجي والشاطئ اللي دخلت هوا ايه احتمال تاني بقى اللي احنا ما خدناهوش دور القيمة القيمة ده راح عنده فرق فرق كأنه بالظبط عنده قراط الكورة أول قراط لو شفته يحصل له ايه؟ بيفتح يبقى ممكن يحصل في القيمة طبعا للناشئين الفانيشن شايف ان كروز بالفيشن فتلاقيه فتح على بره عمل لك تيست ده كده لو فتح على النار لو فتح على بره يسموها ايه؟ تيست دي بيسموها على بره بيسموها ولو فتحت على جوه برافو كلورة صار على بره او على جوه هيتفتح والفتح يمشي والشفط ده بره شويه ايه؟ فكانت الفواريخ اخير بيقول الفواريخ ولا ما هذا ما أحسن معرفش ده اللي حضر ولا فوز يجوز فوز من الصورة الطرف من الصورة فالراجل أخابه معي
وانا بعمل تياتر أنت بتعمل إيه؟
وانا بطلع أستروش أنت بتحط الأنبوبة على ورقه ينزل إيه؟ ينزل الصورة جنب أو حسب الفكشن ده تنزل سكين لا يا جماعة ده في حاجة شديدة بقى اي انسان عنده الثوركس غصب عننا كلنا هيجمع شورت بيه بس صغير تربيه مزوده هنا بص يا مصر المصطلح نورمال مش في شويه فلوس صغيرين الفلو دول بيتشعب منين؟ ويمتصوا عن طريق ايه؟ البصرة بتخليها في البصرة وعشان يمتصوا من البصرة لازم البصرة بتتغذى في ايه؟ في الفراغ اما واحد يقول ان مشوارك في نظر البطريق دي الفراغ في مكانه والبصرة اللي حصل لها ايه؟ كشف مع مين؟ بعد عن بعض البصر اما الفراشة هتنشف صوت ليه؟ البصرة هتنتصر ليه؟ هذا شيء فعشان كده قانون يا جماعة أي إنسان عنده نيمو صورة لازم يكون عنده شوية حاجة صغيرين اللي هي بتبقى نورمالي سكريتو بس مش عارفين نفسها حاجة حاجة وده بقى معاك فوق نيمو صورة آخر مجموعة من الزر وإيه بقى؟ أذر كروز يعني إيه أذر كروز؟ اه بس معايا الطريقه بتاعتها حتى لو مش مقسمه لانج ديزيز او شفت هو ديزيز لما ايه؟ صعبة براجماتيك صعبة براجماتيك مفيش من الأجسام مش عارف لانج ديزيز اهو واحد عنده كده أبسس مثلا وشغلت أستخدم فرقع الأبسس بيبقى فيه سكريشنز برضه وفي هواء فش شيست هو واحد ضرب سكينة ولا عملية اتخربت الفلورة هفش هواء نفس الوقت مخر ده صدى فراغماتيك بقى عنده كده يرول قوي في الصدى عنده صدرينة ايه؟ يبقى فيها هواء في سكريشن فأنا أفهم ليه أنا مش متعلم من الصورة كيف وكلها عارفينها تبقى جنة الكورة بالفيوجن واحد فينا راح طلع كل الحروف بقى إن الكورة من الأول يا جماعة حصل لها انفكشن بحاجة اسمها جاز فورمينج اورجانيزم بعد كده يا جماعة في اورجانيزمات تطلع حرب تخيل بقى لو حصل التهاب الكورة بهذا الاورجانيزم بيطلع جاز يبقى في هواء الذهاب بيزود الكتلة للجنبين ده مش عساش يبقى البصر من الأورجانيزم تابوت من جرين كده مشترك يبقى ده عبارة كورس كم مجموعة بقى كورس فيوجن أو كورس موتورة أو أدرس ليه تفكير ده بسبب الأول مع السيمتومز أول ثلاث حاجات في السطر عشان نفهمها بقى بس العمل معها حاجة يمين ومع المصحف الفلو طبعا بيتجمع تحت والأور بيتجمع فوق والأطر نزل المرة دي ايه؟ هوريزونتال مش هازم بقى ليه؟ ما بلاش دعوة بس ليه؟ عشان اللمبة تبقى ماركت دي كولابسد باي ذا اير طب بقى هنا السبيس واسع وهنا اضيق وهنا اضيق انما خلاص لما خلاص هو ده المنظر كده قول له يا سيدي بقى هجيب ثلاث حاجات ورقه انتظار وهات سيبكم شوف فين في في الدكتور وكارت وديسنيا نمرة ثلاثة لما نظر السمتم اللي ذكروه على حسب السؤال نمرة اثنين بقى مع حالة في السؤال اسأل عنك حديثك هو مش عارف يقرا ايه الكلام القديم ده الحمد لله تخرج لنا الانسان عنده كده هاجر منهم مين اللي تحت طبعا واللي فوق والناس عشان بقى يدخل علاج اه بس خلوا بالها عنده كده في نفس الوقت يعني هايدرو مين وتوركس ويز معاها ايه تخرج بقى مع هذا الانسان قاعد بنخليه ربنا كده فحصل له حاجه مفيش مشاكل لو اتشهرت كده وعن الجانب الجديد المرحله هيحصل لها ايه؟ تنزل جدا مفيش مشاكل لو اتشهرت بقى انا على الجنب ده عن هيلثي سايد ايه اللي هيحصل؟ السكريشن بتقف برضه وتقف صح يا معلم ويجيب السيوتم له ثلاث سلطات اول يحاول السيوتم ده كليته وبيتكسر شكله طبعا حوش بلاوي لونه ايه؟ تقريبا ناس تقريبا طبعا الغناء مفتوح على بره يعني ممكن يخش حوش لازم نورمالي الفلور الفلورا ايزوليتد لكن انا فاتحه على بره فده فاتح وريحته ايه؟ زباله توصل يعني كده النبي السلام يبقى رفض السلام رأيت الكاشف ده
تحت ثم زي يعني وفوق
هايبر هايبر اورسنتاميتك ريزونانس
على حسب الهواء تحت ضغطه
الآخر يضرب جنب السنة يسألك في الامتحان تعرف تحدده ولا بسيط أخبط من هنا كل ده ليه لازم هنا جنب صحاب الوقت زي ما قلنا هنا وفي خبط هنا أنا لا جنب صحاب الوقت أو السنة هيطلع إيه هذا الشيء إيه اللي بقى جمع أمراض الكورة إيه أهم سنة في الفلوس؟ طول الرب ايه اهم صعب الكبيرة اللي فيه؟ مين بس؟ ربنا كله هذا اخر نوبل ايه اهم صعب مين طول ايه اهم صعب بقى في النهار شيك هنا في ميه وهواء الكوره الفيوجن الماء تبقى ثابته على فكره لا لكن هنا في ميه وهواء عامل مين اهو اول طريق لو مثلا قاعد اهو خبط كده هتلاقي جنب السن الأول هنا هنا على الله يفضل تاني عشان بعد الاستمرار ايه؟ قال كده حضر على الله بس انا شفت برمس دفعنا وراه شفت البرمس هيعدي علينا ثلاث مرات مرة بالكارديولوجي خدناها اللي كان بيجوز مرة بالشيستة عارفوا مين؟ ومرة في الأجوم طبعا مع الشيطان تقريبا أقول لك عارفة هنا بقى أهم ساين للعادة اليمين أهم ساين لأنه ما تحصلش بالشوف إلا هنا يقول يا رب الله خير ما يستطيعش السهل بقى لو حطيت سماعة كده يا عم بريك تعمل زي الجنيه ورا عنده كيس كده آه، ولو رديت العيان أول مرة تتحرك يعني قال يلا أنا مش مستنى قال يسمع الريستريشن زي ما فعلا أول حاجة الريستريشن الريستريشن طبعا المية تحت هيبان منه هيجي يعني هو كده والهواء فوق هيبان منه يجي لا قوي الجنب لا واللم حصل لها ايه؟ لا لا ولا بس ايه العظيم الصدق برضه المجد وبنتريد مين فرصة كنا تعمل ومين الثاني اللي بيشكل في هذا الثاني وتلاقي بيسحبه وحلله عشان تعرف نوع ممكن يطلع ايه زي الدورة بتيجي يعني زي الدورة في بقى اختبار غريب يعني او غبي من بتوع زمان لو واحدة عالية شكة ان عنده تراب صورة في اسمه تعمل ايه؟ انه مادة ملونة سيلين بلوز سيلين وخليه يتشرب شوية عشان يصح حاجات زي كده. هنفرق الفلورة ان هو نزلها من هنا يبقى في في توصيل ولا لا؟ تعرف تعالج الهلو دي؟ عارف السبب تسحب المية وتشيل الهلو طبعا تسحب المية ازاي؟ زي الفلورة بتشيل وتشيل الهوا ازاي؟ زي الهوا زي الهوا زي الهوا بس كده فكده خلصت امراض الفلورة كده خلصت امراض الفلورة خدنا الفلورجي الفلورجن والهيموثورة وهذه الهيموثورة بس انا اقول لما شفت فيبروز عمل بعدين وتيومرز يسمى شريف دورة تيومرز الشريف انا عملنا بس بروبوجين السبب ده هذا مع امراض الفلورة كل على الفلورة
ربنا أنا خلصت أمراض الكبيرة فأنا هنا ولا حاجة أنا حاول أتجاوز لما شفت دول اليوم مش عارف بس لقيتها في نفس الوقت في اليوم وفايت هو أنا كل عارف أنا كل عارف ماما كان عليه أمراض الكبيرة كل أمراض الكبيرة أول مرة يا جماعة لو كونسلريشن أو نيمونيا نيمونيا فاهم الديفينيشن لأنه سهل يعني الديفينيشن أوف ذا ليه بتتكلم؟ كمان مهاي بس ليه من أول حاجة مهاي النيمونيا يا جماعة الموضوع صعب وكلام من أكيد يعني صوتها كان هنا محمد لا واحد كده فبيقسموها يا جماعة لتفكر كتير الطريقة الأولى اسمها economical classification هذه صعبة جدا تحتاج ألف عميل الطريقة الثانية أسهل شوية اسمها أنا صوت الكلمة أنا صوت الكلمة بس بحثها طبعا شوية أنا صوت يا جماعة أنا صوت كلمة أنا صوت قالوا right lung وادي left lung right lung يا جماعة كان له three lobes وال left اثنين lobes كل lobe بتساوي او احد تقول عليها segment segment عارف كده او مثلا يا جماعه في نوع من انواع ال pneumonia ياخد كده من ناحيه الحنازل يعني ياخد دول على بعض دول هنا كده ياخد ايه؟ سيجمنت عمليه التسامح في المنسف فهنا وكده كده ها؟ بيسموه سبت المنسف سبت المنسف نمونيا في نوع كده يبطل بقى ياخد حتت كتير من لود كتير او لا يسموه اللود او ليس من اشهر برونكو نمونيا برونكو لان الغرب يعمل كمان دول يعني لا اهم من كده برونكيوس برونكيوس خالص لو بدأت ال anatomy عندنا هنا أربع أنواع lobar pneumonia و broncho segmental وفك المنتر لأن الأربعة دول على فكرة نوعين علينا ونوعين مش علينا اللي علينا يا جماعة ال lobar وال broncho اللي مش علينا بقى الثاني بس ال segmental والفك المنتر لا أنا كل كده لو تقبل التمتع يقول يلا بقى ممكن يكون تقبلته بتلاقي مثلا المهم دي احنا طبعا رأسا يا جماعة الجرال الجرال كانت لازم تشوف ربنا لو جيت بلاش هنا ايه؟ ما تعرفش هنا ده صعب كده كيميكال كان لها مادة كيميائية أشار أنواع ثالث ثالث بيسموها ديبويل نمونيا ديبويل نمونيا هزرع ازاي يعني هل دي الحروب يعني محمد عبيد يعني إذا ما أخذ معاه واحد أبوه مع كده كل واحد لأن مفيش مرة أقول فيها ولا حاجة صح هذا حاجة ما عملها في القرية قال لي العواجيز اللي عندهم ترانسبيشن قبل ما أخش هناك بالليل ياخد 30 قرية عشان أروح أسمع الصبح ما كانش الشغل يعني وأنام بالليل لو عملوا الضغط ياكل الرشاق الضغط يقطع خرج القرية ينزل السرية يحصل له شهادة تمام دي كده دي كولكشن جديد اشهرها طبعا سيستم لوكس في حاجه اسمها كده لوكس نومايز يبقى يا جماعه كلها الجديد بتمشي ايه؟ تلوث اخر حاجه قالت اسمها واتر سندروم هتكلم ايه يعني؟ ها؟ لما كده يا جماعه في مليان كتير قوي لما تخش جسم الانسان ليها لايف سايكل كده بيحصل مايجريشن هو جسم الانسان النار بتاعتها بس دي جنب يعني النار بتاعتها وهي ماشيه كلها تعمل كده عشان كده تعمل كده ايه؟ تذكاري تذكاري بس كده هنا يا جماعه الانتهاء مش هتيجي انفكشن هتيجي حقيقيه المهم دي نوع انفكشن مش مهم بقى هي مهمه يا جماعه انفكشن الانفكشن بتتقسم لطريقتين طريقه حصل دلوقتي على حسب الجمهور وطريقه بعدين هتكتبها وقال تفضل بس انا حاضر قدامي عملت عنه بس تعرف كلنا كده عامة يعني مش المهم في كل انواع البرنامج في الانسان في الأمر أما حرف في يسمي فايروس فايروس يظهر الفيروس عايز منه فايروس عايز من فايروس آمين وأظهر حاجة بالنسبة لي يعني هو فايروس كل اللي بيحصل أظهر من فايروس حتى لو اسمه لاميديا لاميديا أظهر من لاميديا شوية بكيش شوية خلاص. أفضل من البنت ولا بكتيريا؟ أفضل من البكتيريا هو خنجاوي أفضل من الخنجاوي هو التصور وأرجع حاجة بقى بداية مثل نمبر طبعا في حاجة تانية على فكرة سهلة جدا يقول يا جماعة أشهر 48 مصيبة إنسان مترجلين مترجلين يا جماعة أرجع في الأرض أرجع حاجة فايروس وبعد كده خليجة والكيس ونهاية البلازما وبعد كده بكتيريا وحنجري وبالذرة والمنطقة وكل ده من نمونيا المهم انا في فايروس كتير قوي انا هاخدها من المره الجايه عشان انا اقدر السنه غير السنه في فلاميديا تعمل في مش عاوز تاخد اسمها بس في فلاميديا وريتيتا برضه المعرفه الجايه مهمه جدا لان المعرفه الجايه معناها أكثر من العلماء ما تكتبوا الإسماعيلية. ما ما تقبلنا نموني نموني لما كان نمونيا فما تقبلنا هو التقديم مهم أما ما أنا بكتير يصل إلى الآخر كان جاء جماعة شباب الإسماعيلية ثانية الرد الزوع الرد الزمن أنا بكتير النهاردة أنا استعمالي في أشكال المراية فأنا كتير أكثر أنواع الجوع حاجة اسمها الموتيكول كاليناي ومشهورة جدا لأنها في العنين والإيد اسمها الموتيكول كاليناي بداية جماعة بداية بداية أنا أقول أنا أقول أمين هون أمين هون كذا أو كذا كمين كمان زي ما تسمع فيزيولوجيكال وأناتوميكال أناتوميكال عليك منهم دوبر الرمز مش عليه خط يعني لكن لا اسمها فاكر ومن فاكر كده من فاكر كده من فاكر الفاكر اسمها كم طريقة على حسب الأورجانيز والطريقة الثانية على حسب الأورجانيز اللي ما عمرك خمس حاجات وأهم واحد كمان إيه تمام فبتعمل علاقة عديد بكتيريا أنواع كتيرة جدا جدا كانوا درس الأربعة المشهورين اللي بيعملوا هرمون عشر اتنين ايه وعكس بعض الكلام حاجة اسمها جرام بوزيتيف وكار يبقى عكسها جرام نيجاتيف بس النار في انوز في ناس بكتيريا دول اربع انواع من البكتيريا في حاجات تانية طبعا كفاية دول مايكرو بكتيريا لو كان عليه كبير طبعا كبير اه دي بتتقل احيانا مش عارف ايه ودي بتتقل تانية طبعا انا رد بقول كده خلاص خلي اسامي جرام فرصة الوقاية أشهر ثلاثة وأشهر واحدة يا جماعة في الطريق يمون دي خلاص الجدع بتاعه ايه؟ يوم الكفاري اه ثلاثة يومي أو يوم الكفاري في ثلاثة نوع تاني اسمه الثلاثة طاري جيني طاري جيني الثاني طاري السهل أفضل مصنع بالتفكير الإجراءات رغم كده كانت العدد فيها أكبر عدد من البكتيريا تاخد السنة الرابعة أول واحدة اسمها هيموفلس هيموفلس قلنا قبل كده ماشي اسمها هيموفلس إيه؟ اليانسيا وبعد كده الجن هناخدها المرة الجاية على بعض اسمها الجن دي المهم ريكو المونس أوريجونوس أوريجونوس واحد واحد اسمها ليجانيلا ليجانيلا دي مشهورة أوي دلوقتي اسمها ليجانيلا اسمها كده مشهورة أوي النهاردة ليه سموها كده؟ هذه الوحيدة اللي عرفتها معنى اسمها ليجانيلا المسلمة إنها جماعة أول ما ظهرت ظهرت واحدة عسكرية في ليبيا في الملك لكن واحد ليه جمال لا ليه مكلف ليه مكلف عليه الكتاب يقل المهم يعني لو الكميشن خفيف ولا لم يقل يعني طبعا كان يغلى بالموت اي ساعات بيعمل ممكن البكتيريا تطلع في الدم الانسان يجيله ايه؟ دم جديد او يطلع توكسين هو حاجه اسمها توكسين دم كده لما القضاء فصل دي ثلاث حاجات نمرة واحد هو ده الأساس الكوميشن بلاد هول أحسن كمان هو فوق البيع يجيله ايه؟ نورس فوق البيع كمان يجيله بكتيريا تطلع في الدم كمان هنا ممكن حاجات هذا الشيء مكتوب بعد بعدين معايا مش شرط يعني لو انا بكتب ادب عندنا كم نوع؟ هناخد منهم كام؟ اه بص بقى لون المونيا عامله كده والبرونكو عامله كده حاجات كتيره مختلفه لون رقم 10 طبعا لون طبعا بتحصل في الناس اللي مناعتهم الى حد ما ولكن يا جماعه المناعه وبالتالي المناعة قدرت تعمل ايه؟ اه السانيتيشن قدرت يا جماعة الخير بالاستشارة والكشف والنور البروف نمونيا ودي طبعا كمان انا اللغة النمونيا عشان بقى الانفكشن والخلايا دي بتبقى مريضة. راح الجون بالظبط طريقة التقرير بتاعنا في الكاميرا زي بقى انا الباثولوجي عنده ثلاث حاجات النار بتاع الجنين وفين فوق البيع الكلورة فيها فلوس والدم فيه بكتيريا أهم حاجة مع الانتهاك في الرمل الإنسان لازم تاكل بطل الجنين والانفليشن هنا يا جماعة بيعدي أربع مراحل على بعضهم لهم فقط عشر دقائق. أهل الأسام الأول وبعد كده الحكاية. أول مرحلة اللي هو اسمها التيل الأسام اسمها ريد هيباتايزيشن. والثالثة اسمها جري هيباتايزيشن. مرحلة بقى لو الإنسان عايش وتعالج وكان اسمها التيل وبريد الوش. فيها طريقة واحدة ونمونيا بتاعتي المنظر ولو كنت قدرنا هاي نسيب المنظر أوي مطمن ليه الجولاي وبين الجولاي دي ايه؟ بريستيشن ومعاك في البريستيشن ايه؟ غدر فلا انت في أول مراحل الانسانيشن من اسمها سيدة مجيش سيدة التاكشن أو التاكشن هتيجي في البريستيشن خلق الأجيال كل حاجة في الدنيا برضه الابلكيشن طبعا الانجليز فاكرها الجنرالية هتنشع تاني الشكل ده جمع في الانفستيشن ليه ما تجمعش في الانجلاد؟ هاي دايما في مرحلة ثانية مرحلة ثانية ما فيها كده قالوا الانجلاد والانفستيشن اليمين كده كلهم سواء دي او دي طبعا الجهاز بيمشي على ميه ميه وخلايا كتير طبعا الميه اللي معاه كده زمان السائل اللي يمشي عليها كده السائل كده اخر يشيل كده هذا دي اخر طبعا ما بيمشي على الدم مليان ارجنتين بيجيب انت كتير قوي هذه المرحلة الثانية مرحلة ثانية يا جماعة الأندي راي والإنترستيشن مليان سائل أحمر وكتير أحمر ليه؟ مليان دم وكتير ليه؟ مليان خلايا وبروتينات وصلاتها كمان